احنا في رسالة يعقوب وصلنا لغاية آخر إصحاح آخر آية في إصحاح أربعة كان بيقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له وكده كأنه فتح لنا باب جديد لحساب النفس إن الواحد مش يحاسب نفسه بس على الخطايا الصريحة الكذب والشتيمة والكراهية والغضب لكن كمان على الخطايا اللي ممكن تبقى سلبية ان كان في خير ممكن تعمله وما عملتوش ذلك خطية له هلم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة غناكم قد تهرب وثيابكم قد أكلها العث العتة يعني برضه انتوا ملاحظين انه معلمنا يعقوب متحامل على الاغنياء شويه في الرساله. ده لانه قال لنا في اصحاح اثنين لو تفتكروا اليس الاغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المجامع أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم يعني كانت تصرفات الأغنياء في المجتمع من النوع ده فيها تسلط فيها سخرية من اسم ربنا فيها يجروا الغلابة للمحاكم ويبهدلوهم فكان بيجي عليهم لأن هم أحيانا الغني لما يدخل على مجتمع الكنيسة يتصور أنه يقدر بمركزه أو بفلوسه يخضع البرنامج في الكنيسة لنفسه زي ما بيطلع في الدنيا بفلوسه بيعمل كل حاجة يتصور أحيانا من الشيطان أنه ممكن كمان جوه مجتمع الكنيسة يعمل كل حاجة فطبعا المجتمع النقي يواجه كل غني أنه ما يختلفش عن الفقير قصاد ربنا في حاجة أنه قدام ربنا هو ما يسواش أكتر من نفس غالية صحيح عند ربنا لكن كل فلوسه ما تقدموش قدام ربنا في نفس الوقت صحاح اتنين رفع شأن الفقراء وقال لنا ان الفقراء دول احيانا بيكونوا اقرب لربنا او اقرب للايمان مننا اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت يعني يمكن الفقير اللي انت شايفه النهارده لو عدينا كده مئات السنين وبصينا على الأبدية نلاقي الفقير اللي احنا كنا مش بنحترمه أغنى مننا كتير قوي في السم واحنا اللي واقفين جنبه مكسوفين من فقرنا فالغنى والفقر مش هيدوم أبدا وليهم معيار تاني روحي آه الغنى في الروحيات واحنا اتكلمنا في الموضوع ده لو تفتكروا الغنى في العمل الصالح الغنى في الصلاة الغنى في كلمة ربنا الغنى في المحبة دي حاجات تسوى عند ربنا كتير قوي لكن مجرد غنى الفلوس ده ممكن يضيع الإنسان طب وهل الغني طريق يخلص بيه القضية دي شغلت الكنيسة زمان لأن المسيح له المجد قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات ودخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني طبعا الكلام ده يعني يخوف فسأله بطرس ساعتها قال له إذا من يستطيع أن يخلص يا رب أمال مين يدخل طيب لما كل الأغنياء كده دخولهم صعب قال له لا غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله حتى لو يبان أن دخول الغني صعب في الملكوت مش صعب قصاد ربنا إذا معنى الكلام اللي قاله ربنا يسوع المسيح أن دخول الغني السماء مش مستحيل لكن لازم يعرف الغني أن غناه ممكن يكون معطل ليه وأنه يحتاج إلى ثقب إبرة يعدي منه يعني إيه يحتاج إلى باب ضيق ويحتاج إلى جهاد روحي ويحتاج إلى حياة فيها توبة ويحتاج إلى حساب لنفسه ونقاوة قلب عشان يقدر يعبر من وسط الفلوس الكتير دي ويدخل السماء الغنى كتير ما بيضيع الناس لانه محبة المال اصل لكل الشرور فلما يبقى الواحد عنده فلوس كتير بسهولة بيتكل على الفلوس وبينسى يتكل على ربنا لما يكون الواحد عنده فلوس كتير ساعات بيبقى مسار لل... لل... لل... للكراهية بينه وبين الناس لأن الفلوس دي بتوقعه مع الناس وبتخلي الناس تبص له بصات مش تمام وهو ممكن يزداد طمع إذا الفلوس دي بتجيب مشاكل كتير قوي هل معنى كده أنه الفلوس غلط الفلوس مش غلط عطية ربنا والغنى في حد ذاته مش غلط لكن لابد للأغنياء أن يحذروا من أن فلوسهم تضيع أبديتهم يمكن واحد غني الغنى بتاعه يديله نوع من الكبرياء لأن شايف كل الناس بتعظمه بسبب فلوسه فيحس ان هو اعلى من اللي حواليه كل اللي عمل فيه كده ايه شوية الفلوس اللي عنده طب هو صحيح اعلى من اللي حواليه بالعكس يمكن في نظر ربنا اقل من كل اللي حواليه فهنا بيقول لا الغني له طريقة يتوب بيها هلم أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقواتكم القادمة يعني لما يبقى واحد غني عمال يضحك ويرفه نفسه الكتاب يقول له ليه كده انت المفروض تبكي لأن الرفاهية الزيادة اللي انت فيها دي هتسبب لك شقاوة قادمة وربنا يسوع المسيح سبق قدامنا مثل الغني والعازر عشان يشرح لنا الفكرة دي ان الغني لم يذكر عنه الا انه كان مشغول بفلوس وكان مرفه ولم يشعر بالعازر اللي على باب بيته اللي في منتهى الفقر والاحتياج في الاخر بقى يتعذب والعازر يتعذب ولما اعترض على ربنا قال له انت بتعترض ليه انت استوفيت خيراتك على الارض والعازر استوفى البلايا هو الان يتعزى وانت الان تتعذب كل واحد ياخد حقه فاللي حاسس انه خد من الدنيا كل الرفاهية وكل المتعة وكل الراحة لابد ان يبكي لئلا يكون اللي خده من الدنيا ضيع اللي هياخده من السماء بينما لما تكون حياتنا فيها تجارب وزيقات ده المفروض نشكر لأن يمكن الحاجات دي هي اللي هتحرسنا وندخل السماء بيها فابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة مقصود بيها ايه لو هتفضلوا في غناكوا ده خليكوا بس ابكوا بقى وولولوا لأن ينتظركم شقاوة شقاء لو فضلت في حالة البخل دي والأنانية والكبرياء والمشغولية بالفلوس والحاجات اللي كلها مرتبطة بالغنى لو فضلتوا في الحالة دي يصح تبكوا لأن ينتظركم شقاء قادم هذه معناه فطبعا دي رسالة فيها تبكيت عنيف إن الغني له طريق للخلاص بالتوبة وبعمل الرحمة الموضوع ده لأنه كان لخبط ناس كتير زمان في كتاب نزله واحد من القرن الثالث مشهور جدا اسمه كليماندوس السكندري كليماندوس ده كان مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية واحد من علماء الكنيسة الأوائل في القرن الثاني والثالث فكتب كتاب اسمه هل يمكن, هل يمكن أن يخلص الغني أو هل يقدر الغني أن يخلص كتاب كامل عشان يشرح أنه المسيح ما قالش أن الغني لازم يهلك لكن قال أن الغنى ممكن يعطله لكن ممكن يخلص لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله طب خلاص الغني ازاي زي خلاص أي واحد أولا بالتوبة إنه يتعلق بربنا ما يتعلقش بالفلوس وتاني حاجة لأن الوزنة الأساسية اللي في إيده فلوسه لازم يتاجر بيها لحساب الملكوت لأن التوبة لابد لها من ثمار تليق بالتوبة اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة طب أنت عندك قرشين زيادة عن بقية الناس كان ممكن ربنا يخليك أقل من كل الناس القرشين الزيادة دول دول وسيلة في إيدك تشتري بيهم الملكوت اعمل بيهم خير واخدم بيهم الغلابة واقسم لقمتك مع الجعانين كده يبقى قدمت الغنى اللي اداهولك ربنا رجعته له تاني غنى في الاعمال الصالحه استثمرت الفلوس بتاعتك وبقى استثمار كله سماوي حوشت كله في السماء كده يبقى غنى حقيقي ولو ما رضيتش تعمل كده وفضلت تكنز لنفسك على الارض يبقى يليق تسمع الكلمتين الصعبين دول ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمه يعني اللي هياخد باله من صورة الغني في جهنم هيولول على روحه يقول يا خبر أبيض إيه اللي أنا رايح فيه ده إيه السكة اللي أنا ماشي فيها دي فلنحذر يا أحبائي لأن احنا في مجتمع بالنسبة لكنايس تانية وبالنسبة لبلاد تانية وبالنسبة لقرى تانية نعتبر أغلبنا أغنياء طيب و و وده هيبقى حسابه ايه قدام ربنا الكلام ده لو احنا ما حسناش بالغلابة لو احنا ما انتبهناش اه للناس اللي مش لاقية تاكل واحنا بنرمي الاكل طبعا لابد ان نسأل عن الكلام لان مش بعيد عن عينينا الفقر والجهل والمرض في بلادنا برضه يعني لو كنا في مجتمعات ما فيهاش فقراء كنا نقول طب هنوصل لهم ازاي لكن احنا في مجتمعات الفقر حوالينا في كل حتة فلما يكون الواحد فينا مشغول بالسلمة اللي أعلى منه وفي ناس تحت السلم لسه ما طلعتش أول سلمة أكيد ربنا لازم يصعب عليه لأن إحنا أولاده وهم أولاده يعني لما تروح كنيسة في منطقة عشوائية تلاقي أرضها لسه تراب ما عندهمش دكة يقعدوا عليها ونكون إحنا بنفكر نعمل تكييف في الكنيسة من حقنا نعمل تكييف عشان نعرف نصلي احنا يعني ما احناش متزمتين لكن طب واللي مش لاقيه مكان يصلوا واللي الناس جعانه مش لاقيه تاكل والناس كتير قوي مش لاقيه تشتغل اذا ما انتبهناش للناس دول ناس بيشاركونا جسد المسيح الواحد ازاي ممكن نقف قصاد ربنا حتى في الصلاه عاوزين نترفه شويه حاجه تخوف ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقواتكم القادمه غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العفو يعني الفلوس دي عمرها ما هتقعد وإن كان اللبس اللي بنتشيك بيه ده العدة هتاكلها في يوم من الأيام بس عدي كام سنة كده هتلاقي كل مظاهر الافتخار بتاعتنا ما بتدومش ذهبكم وفضتكم قد صدأ يمكن الذهب ما بيصديش لكن يعني مقصود بيها كل مادة الغنى لازم تزول أو لازم تتشوه ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم طب ليه يكون صدأ الذهب شهادة علينا لأنه قعد متخزن عشرات السنين وفي ناس مش لاقية تاكل فكون اتخزن عشرات السنين في الوقت اللي فيه ناس جعانة وفي ناس عريانة الصدق بتاعهم يبقى شهادة علينا شهادة علينا ليه لأن ده كان في ناس محتاجاه وانت عمال تخزنه وربنا اللي اداك سمح للناس دول بالفقر وكان مستنيك انت اللي توزع عشان كده الكتاب يقول خليكم أغنياء في العطاء كرماء في التوزيع وانت بتوزع خليك كريم ادي ما تديش بحساب ربنا بيدينا من غير حساب ده ساعات الواحد يمسك الشحات من دول يبهدله تلاقي واحد مسك واحد في السكة كده يبهدله يقول له مش تروح تشتغل طب انت عارف ظروفه ما هو يمكن فعلا يكون كسول ومش عاوز يشتغل لكن طب ما ربنا اداك من غير ما تشتغل في حاجات كتير وربنا بيبارك في حياتك وفي بيتك بخيرات انت ما كنتش تعبت فيها كتير مستخسر فيه التعب ليه بدل عندك ادي سيبه منه لربنا بعد كده يعني احنا بدل ما نمشي ندين على ندين الغلابة ونقعد نقول دول ناس بطالين ومش عاوزين يشتغلوا خلينا نعمل ندفع حاجة بسيطة حتى عشان ضميرنا يرتاح عشان نتمم وصية كل من سألك فأعطيه ومنه ربنا بعد كده إن كان هيسدد احتياجه يبقى خير وبركة إن كان هو بيعبد المال مش هتبقى أنت المسؤول عن دي دي حاجة بينه وبين ربنا لكن لئلا يكون في واحد من كل عشر شحاتين فعلا محتاج تقوم تظلمه مع العشرة لا ادي للعشرة وخلاص هتخسر ايه ربع جنيه خمسين قرش جنيه هتخسر ايه يعني كلام كله مش هتحس بقيمته مع الايام لكن لئلا تكون ظلمت واحد محتاج ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار كلام صعب معلمنا يعقوب ده كلامه جديد مع الأغنياء وقبلها كان مع الزنا والزوانب لكن احنا محتاجين نسمع الكلام ده يعني الكنوز اللي بنكنزها دون أن نستغلها استغلال في الخير تشهد علينا قدام ربنا ويمكن تاكل لحمنا كنار صدقوني ساعات الفلوس دي اللي تقعد تتخزن الناس فاكرة شايلها لأولادهم الفلوس دي تبقى سبب خصام بين الأولاد وبعض وسبب مشاكل وسبب قضايا وسبب كراهية وسبب خسارة شنيعة جدا لو كانت الناس وعد أن مكانها الطبيعي عمل الخير أولى كان وفروا على نفسهم مشاكل وهموم ومن أن تأكل لحومهم كنار يمكن القرش اللي انت عمال تعيش عمرك كله تقول اسيبه لولادي هو اللي ياكل لحمك كنار ياكل ولادك كنار ليه بدل ما تسيب له روحانية بدل ما تسيب له اتكال على ربنا بدل ما تسيب له حياة مقدسة بدل ما تعلمه يفكر في الأبدية بدل ما تعلمه وصايا المسيح وتغرسه في الإنجيل كل اللي انشغلت بيه تسيب له قرشين طب والقرشين دول عملوا في ايه ما سبتش معاهم ايمان ما سبتش معاهم محبة ما سبتش معاهم حياة مقدسة يأكل لحومكم كنار الفلوس دي تلاقيها أذت ولادك أكتر ما فادتهم لأنك أنت ما علمتهمش الحياة الصح انشغلت تحوش لهم بدل ما تنشغل تكبرهم في ربنا كل الناس بتحوش لولادها بس كم واحد بيحوش لولاده مبادئ روحية كم واحد بيحوش لولاده أعمال صالحة كم واحد قدوة قدام أولاده في الصلاة وفي عمل الخير وفي حب الفقير وفي حب الكنيسة ده أولى كتير قوي منك تسيب لهم ألفات وكلنا عارفين الألفات في يوم وليلة ممكن تطير بشكل ما حدش كان يتوقعه طب على إيه الشيطان بيضحك علينا كلنا وكلنا ماشيين في الساقية وبيضحك علينا طب ما الحقيقة واضحة قصاد عينينا خلينا نورثهم أولا مبادئ روحية خلينا نثبتهم في ربنا الأول وهو هيعولهم مية في المية بعد كده إن كان في قرش تسيبه ما تسيبه وماله خير لكن تبقى كل غرضك تسيب فلوس بس أنت مش فاهم حاجة يأكل لحومكم كنار قد كنزتم في الأيام الأخيرة يعني أنتم مشغولين أوي تحوشوا ما تنسوش ان دي وصية صريحة من ربنا يسوع المسيح له كل المجد قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض يمكن كلنا بضعف ايماننا مش قادرين ننفذها حرفيا قليلين قوي مننا اللي بيقدروا ما يحوشوش ولا مليم في البنك لكن على الاقل حتى لو ما قدرناش على تنفيذها الحرفي طب تنفيذها الروحي اللي يبان بعد كده لما يقول اكنزوا كنوزا في السماء حيث لا ينقض سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدأ وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك يعني السؤال الأساسي مش عندك كم في البنك مش هي دي اللي هتدينك عند ربنا قلبك فين في البنك ولا عند ربنا قلبك فين لو ما كانش في البنك خلاص ايا كان اللي في البنك مش دي المشكلة لكن لو كان في البنك عشر تلاف زي مئة ألف زي مئة مليون أهو كله غلط ليه؟ لأن قلبك في البنك قلبك على الأرض قلبك مربوط بالدنيا مش هو ده اللي ربنا مستنيه اكنزه كنوز في السماء لكن انت لما تبقى ليك علاقات مع القديسين وتبقى بتحب الصلاة وبتحب تعمل الخير وبتحب ربنا ومشتاق للأبدية ساعتها يبقى لك كنز في السماء صحيح قد كنستم في الأيام الأخيرة صحيح في الأيام الأخيرة الناس كلها ماشية تكنز كل واحد بيفكر هيجيب كام وهياخد كام وهيحط كام وهيعمل كام وبقت حاجة صعبة هو ده أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود حب القنية أو اللي بيكنزوا دول هيصدر منهم تجاوزات لأن حب الفلوس هيخليك تظلم و... ويخليك تستغل الناس استغلال سيء وما تدهمش حقهم هتخليك ما تدفعش أجرة الفعل كما يجب هيخليك تغالط في الحسابات عشان تطلع كسبان كم واحد فينا لما حد يجي يعمل له حاجة يبقى حريص جدا يديله حقه كامل كان واحد فينا هو بيبيع حاجة يبقى حريص جدا انه ما يظلمش الشاري هو يتظلم بس الشاري ما يتظلمش ليه؟ لأن قلبه مش في الفلوس أهم حاجة إنه ما يخسرش ربنا وما يخسرش مبادئه الروحية لكن هنا مثل من أمثلة حب المال اللي بيحب الفلوس وده غني أصبح بياكل حق الفعلة بتوعه فبيقول أجرة الفعلة اللي حصدوا حقولكم المبخوسة منكم يعني الحقول اللي بيحصدوها دي في الآخر ما بياخدوش حقهم صياح الحصادين دخل إلى أذن يا رب الجنود دايما صرخة المظلوم قوية عند ربنا المظلوم صرخته قوية عند ربنا أيا كان لأن ربنا ظلم ما تنسوش كده فبيحس بالظلم لأنه جه شاركنا الظلم والظلم صعب ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه فلما حد يتظلم دعوته قدام ربنا قوية بتدخل ودان ربنا فربنا ينجينا ويحرسنا كلنا من ان احنا نكون ظلمنا حد يمكن استخسرتي في شغالة عندك ما تستخسريش اديها حقها وزيادة شوية وادي البواب حقه وزيادة شوية وادي المكوجي وادي السايس وادي كل اللي بتقابله حقه وزيادة شوية خليك كريم أحسن لألا تكون بخست واحد حقه ودي تقف قدام ربنا وحشة في حقك قوي في واحد يقول لك وانا يضحك عليا ليه يا سيدي خليه يضحك عليك ان جت في فلوس يبقى بركه هو يعني لو ضحك عليك في قرش انت خسرت كتير ما خسرتش حاجه لكن لو انت ضحكت عليه انت خسرت كتير قوي فهنا بيقول صياح الحصادين دخل الى اذني رب الجنود كان ابونا عبد المسيح النخيل الله ينيح نفسه انا فاكر كان بيحكي لنا زمان يقول لما تروح تشتري فاكهه ولا خضار لما الراجل يقول لك 2 جنيه اديله 2 ونص كنا نضحك على ابونا ابونا بيقول ايه في الزمن ده ده هو يقول 2 جنيه واحنا نقول جنيه ونص لكن هو يقول ببساطة اديله 2 ونص هيدعي لك وهيفرح بيك ويحس ان المسيحي ده انسان كريم وحلو وانت كسبت محبة الناس اهم كتير قوي من كيلو الفاكهة اللي اشتريته لكن احنا تلاقي الواحد مش عارف في جيبه كام وربنا بنديله كتير وبرضه فاصل كل دي مظاهر من محبة المال قد دخل إلى أذني رب الجنود قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح كلام صعب قال أدي كنتوا عايشين في رفاهية وتنعم زي اللي بيربي قلبه عشان يذبحه يعني عاوز عارف عارفين التشبيه زي ايه زي ما تجيب خروف تاكله كويس قوي يوم هو ياكل بنفس وحماس لانك حاطط له كل يوم اكل كتير وهو مش دريان انك انت بتاكله الاكل ده كله عشان ايه عشان يتخن ويكبر عشان تذبحه احنا بنعمل كده مع نفسنا نقعد نربي في اجسامنا وننعم في نفسنا وكاننا نجهز نفسنا لنار جهنم ربنا يرحمنا ترفهتم وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما إلى يوم الذبح زي الخروف المغفل اللي عمال ياكل فرحان فاكر صاحبه بيحبه وهو صاحبه مش بيحبه بيأكله عشان يكبر عشان ايه لما يتذبح يلاقي ذبيحة كويسة احنا داخلين على الصيام كل سنة وانتم طيبين الكلام ده مناسب الصيام الكبير بالذات ده ده كلام مفيد فيه قد ترفهتم احنا ما نحبش في الصيامات بالذات الصيام الكبير الرفاهية الناس اللي عمالة تجيب جاتوه صيامي ومش عارف ايه صيامي احنا بنصوم عشان نتذلل عشان نرجع ننتبه لأرواحنا وننكر شوية مشغولية أجسادنا ترفهتم وتنعمتم دي هتضيعنا كفاية رفاهية وكفاية تنعم في ناس مش لاقية حتة تنام عليها ومش لاقية أكلة تاكلها خلينا نجوع بإرادتنا أحسن خلينا نعطش عشان نحس بالناس دول أكتر خلينا نقاوم الترفه والتنعم لحساب الملكوت لئلا نكون نربي أنفسنا كما إلى يوم الذبح اللي عمال ينعم في نفسه ويرفه في نفسه هو بيحكم على نفسه أنه إلى الذبح يربي نفسه حكمتم على البار كل دي مظاهر من محبة الفلوس الظلم مظهر من محبة الفلوس التنعم الترفه كمان حكمتم على البار يعني تجيب واحد وتظلمه وتطلعه غلطان عشان انت بتحب الفلوس عشان ما تدفعلوش قتلتموه بتوصل لكده محبة المال بتوصل حتى إلى القتل وعندنا قصص كتيرة في الجرايد اللي بتطلع كل يوم بسبب محبة الفلوس الناس بتموت بعض عشان كده الكتاب قال محبة المال أصل لكل الشرور كل الشرور هتلاقي لها علاقة بالفلوس والماديات لا يقاومكم يعني البار الغلبان ده مش قدكم الأغنياء يقدروا على الفقراء والفقير هي هي هيروح لمين أو يبدو أن زمن يعقوب زي زمننا هتروح لمين تشكي القضاء والقانون يعني مين اللي هينصفك في الدنيا بدل في كبير وفي غني في الدنيا لكن هتضطر تقول انه ملياش غير ربنا وربنا واخد باله وبيدخل ودانه صياح الحصادين المبخوسة حقولهم او اجرهم فبيقول حسبوا لا تقتلوا البار وانتوا بتحبوا الفلوس كده كمان دي اشارة ان احنا كأننا بمحبتنا للفلوس بنحكم على المسيح البار له المجد وبنقتله مرة تاني لأنه ما تنسوش أن يهوذا باع سيده بثلاثين من الفضة يعني هو كمان الفلوس خلته يبيع ربنا له كل المجد ويقتله حبا في الماديات يبقى الباراجراف الأولاني من إصحاح خمسة في, تش... في تبكيت شديد للأغنياء أن صح يبكوا ويتوبوا بسرعة لئلا ينتظرهم شقاء قادم وأن ذهبهم وفضتهم وكنوزهم هيشهدوا عليهم وأن صياح الفعل اللي عندهم اللي ظلموهم هيشهد عليهم وأن خطاياهم وتنعمهم وترفههم هيشهد عليهم لأن هم وصلوا في محبتهم للفلوس إلى الظلم والقتل ولا يقف أمامهم أحد فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب في الآخر الكلام للكل بقى مش للأغنياء بس تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب تأنوا يعني خلي عندك طول أنام اللي عنده مشكلة كبيرة أو تجربة صعبة الكتاب يقول له تأنى إلى مجيء الرب أنت صحيح عندك ألم شديد وتجربة قاسية طب ومال هتنتهي على الأقل بمجيء الرب يوم ما هتقابل ربنا هتنتهي التجربة تأنى إلى مجيء الرب مظلوم في الدنيا دي طيب معلش محدش نصفك وماله تأنى إلى مجيء الرب هتلاقي ربنا اللي ينصفك حاسس ان الشر زيادة في الدنيا والشر بيغلب الخير قدام عينيك وانت الشكوك بتلعب بيك طب تأنى إلى مجيء الرب يوم ما يجي ربنا هتشوف يعني ايه الخير يكسب وهتشوف ان الشر ده كله إلى زوال مهما كسب أرض ومهما افترف وقت فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب أنت فقير وعشت أيامك بصعوبة كلها طب ومال هي كلها أيام برضو تأنى إلى مجيء الرب الإنسان المسيحي غني أو فقير في ضيقات أو في أيام سهلة لازم تبقى عينه على مجيء الرب لابد أن يتأنى إلى مجيء الرب يعني ينتظر ويتأنى عشان لو اتأخر يقول له ماله يا رب على مهلك اللي تحبه بس أنا مستني برضه هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه الفلاح الناصح طبعا انتوا عارفين يعقوب دايما يدينا أمثلة من أول إصحاح كان بيدينا أمثلة عن التجارب وعن كل شيء بيدي أمثلة فهنا فكرة التأني دي عاوز اشرحها لنا في مثل فيقول الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر الفلاح شاطر ممكن يلاقي بعد ما حط البذور بشهر ابتدت الدنيا تنبت وتزرع لو هو مش شاطر يروح بسرعة يحصد ويقش لكن الفلاح اللي عنده خبرة يقول لا لا لسه في مطر الشهر ده يقولوا المطر نزل كويس الزرع كبر شوية وبعدين يقول لا ده كمان بعد شهرين في مطر متأخر استنى كمان المطر المتأخر عشان الزرع ياخد كل وقته وكل كفايته ساعتها يبقى الحصاد تمام في حياتنا في مطر مبكر وفي مطر متأخر في بركات تلاقيها سريعة وتجيلك مع أول صلوة تصليها وفي بركات واستجابة صلاة تجيلك متأخر قوي وده مهم وده مهم وده بيكبر الزرع وده بيكبر الزرع تأنى لأن ربنا وهو بيزرعنا وبيكبرنا روحيا هو فلاح يعني عارف بيعمل ايه هو الزارع الحقيقي اللي عارف البذرة بتكبر ازاي فبيقول احنا كمان لازم نتأنى الى مجيء الرب زي الفلاح مش مع اي مطر مبكر نقول كفاية كده لا لسه في مطر مبكر وفي مطر متأخر في ضيقات النهاردة ولسه كمان في ضيقات بكر ودي ليها قيمتها وبركتها ودي ليها قيمتها وبركتها فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم المشكلة في القلب اللي بيتزعزع القلب يتهز يقول له كفاية بقى يا رب تعبت من الدنيا دي تعبت من المشاكل دي تعبت من الخطايا دي تعبت من الظلم ثبت قلبك ثبت قلبك تأنى وثبت قلبك لأن مجيء الرب قد اقترب فضلكم الموبايلات اتفقنا نطفيها قبل ما ندخل الكنيسة لو سمحت فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم أفكركم بكلمة بنقولها في المزامير يقول المرنم انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب اللي يقول انتظر الرب يقول تقوى ليتشدد قلبك يبقى ربنا استجاب يرجع بعد ما يقول تقوى يتشدد قلبك قول له وانتظر الرب مرة تاني يعني لسه ما جاش برضه وانا برضه لسه مستني وهو يقول لي انا جاي وانا اقول له يا رب انا مستني مش هقول له اتاخرت ليه انت يا رب عارف امتى تيجي تاخدني في الوقت المناسب امتى اكون استويت امتى يكون عدى عليا المطر المبكر والمطر المتاخر لئلا اتاخد في نصف ايامي زي ما يقول الكتاب لا تاخذني في نصف ايام يا رب يعني قبل ما استوي عشان ادخل الملكوت صح لكن ادخل كده وانا لسه ما تبتش وانا لسه ما استعدتش وانا لسه ما انشغلتش بيك كفايه خساره يا رب انا ما عنديش غير فرصه واحده على الارض تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب واحد يقول الكتاب كل شوية يقول مجيئه قد اقترب وفات على الكلام ده ألفين سنة ولم يأتي بعد ودي هنشوفها لما ندخل مع بطرس في رسالته مجيء الرب قد اقترب ليها معنى انه فعلا ربنا قريب من كل واحد فينا وفي اي لحظة واحد فينا ممكن يسيب الدنيا ويشوف ربنا يقابل ربنا يبقى مجيئه قد اقترب يعني ساعة كل انسان قريبة لانه لا يعلمها لكن كمان حتى لو اتكلمنا عن مجيئه بمعنى مجيئه الثاني في مجده على السحاب برضه قد اقترب ودي معلمنا بطرس قالها لنا ببساطة قال لأن يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم ولكنه يتأنى أتاري اللي بيقول لنا تأنوا واستنوني هو كمان بيتأنى بيقول لنا انتوا طولوا بالكم انا جاي وهو بيأخر مجيئه عشان ايه لأنه لا يشاء أن يهلك أحد عمال يأخر مجيئه لأن شافنا لسه مش مستعدين شايفنا لسه مش تايبين شايفنا لسه ملهيين في الدنيا والفلوس فيتأنى مش عاوز يجي ليه مش عاوز يجي ويخسرنا مش عاوز يجي ونقع كلنا في, في مصير آخر بعيد عنه لأنه لا يشاء أن يهلك أحد فهو يتأنى وتعدي سنة ومئة سنة وألف سنة ونقول له اتأخرت ليه يا رب انت قلت جاي بسرعة يقول ما انا كان نفسي اجي بسرعة انا نفسي اجي بسرعة لاني عاوز احتفل بيكم في الابدية بس لا اشاء ان يهلك احد لسه لي ولاد كتير قوي بعاد لو جيت دلوقتي هيروحوا استنى واطول بالي يمكن يرجعوا فهو يتأنى علينا ويدعونا للتأني عشان كلنا ننشغل بمجيئه في الاخر تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا يا ان دي يعني ايه هي زي لا يدين لما الواحد يقعد يتحسر على واحد كده يقول فلان كان كويس وضاع دلوقتي بيكذب وبيغش هو بيعمل ايه هو بيئن عليه لكن هذا الأنين نوع من الدينونة ليه عمال يقول بفلان بيعمل وبيسوي انت كده بتدينه هتدان بسبب دينونتك ليه فلا يئن بعضكم على بعض يعني لا يدين أحدكم الآخر ولو حتى على سبيل التحسر لئلا تدانوا فلما تشوف حد بيغلط ما تجيبش سيرته مع حد ابدا لكن بينك وبين ربنا امن زي ما انت عاوز روح قدام ربنا واسجد وقول له يا رب ارحم فلان كان معاك في يوم من الايام بعد ان قدام ربنا زي ما انت عاوز لكن مع الناس لا لان كده هتدينه وهتقع تحت الدينونه لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا هو ذا الديان واقف قدام الباب الآية دي من أجمل الآيات اللي تعالج خطية الإدان احنا كلنا تقريبا بنقع في خطية الإدان قليل قوي ما حد يعرف ينجي من الخطية دي والخطية دي من الخطايا الصعبة لأنها بتشيل بركة ربنا من حياتنا وزعنا عليكم من أسبوعين كتاب إدانة الآخرين بتاع سيدنا البابا الخطية دي خطية وحشة ليه لأنك لما تدين حد أنت حطيت نفسك مكان ربنا على طول لأن هو اللي من حقه يدين الناس في نفس الوقت لما بتدين حد ربنا يرفع النعمة على طول منك لأنك مش حاسس أنك محتاج للنعمة ومش حاسس بالانكسار والاتضاع فعمال تفتش في خطايا الناس من الآيات المفيدة جدا تتحط قصاد عينينا فما ندمش حد الآية اللي بتقول هو ذا الديان واقف قدام الباب يعني ربنا واقف على الباب افرض وانت بتدين واحد ربنا دخل من الباب تبقى وقعتنا سودة الواحد هيقول لربنا ايه دخل من الباب يعني انتهت حياتي وانا بدين انسان يقول لي ايه ربنا ساعتها يقول لي هو انا مش موجود عشان انت تدينه يعني انا مش عاجبك خدت مكاني طب هو كذاب عاوزني احطه فين في جهنم طب وانت بقى اللي بتقع في الدينونة احطك فين هو ذا الديان واقف قدام الباب اذا كان المسيح واقف لنا على الباب ادين الناس ازاي اخاف ادين حد لان المسيح واقف على الباب يدخل في اي لحظة يقول لي ازاي تتكلم على فلان ده ابني انت بتتكلم على خطاياه ازاي طب ده انا بحبه انا عاوز اخلصه زي ما معلمنا بولس يقول هو لمولاه يثبت او يسقط ولكنه سيثبت لان مولاه عاوز يثبته يعني اللي بيغلط ده سيبه لربنا يثبته او يقع لكن باذن الله هيثبته لان ربنا لا يشاء ان يهلك احد فيبقى انا وقعت في الادانه وضيعت ابديتي واللي انا ادانته ده واستغلطته يمكن ربنا يتوبه وياخده الملكوت عشان كده خطية الإدانة وحشة كل لما تيجي تغلط في كلمة على حد أو تجيب سيرة حد افتكر الآية اللي بتقول هو ذا الديان واقف قدام الباب افرض في اللحظة دي وقفت قدام الديان هتقول له ايه خدت مكانك قعدت على كرسيك يا رب انت اصلك ما بتعرفش الدين الدنيا انا كنت بدين بدالك هتبقى شكلها وحش خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات هيرجعنا تاني لفكرة التجربة بتاعت يعقوب واحد والأنا معلمنا يعقوب يقول لنا تعالوا أفكركم بمثل لاحتمال المشقات وطول الأنام الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب كل الأنبياء اللي عدوا علينا في العهد القديم عاشوا في طول أناه وفي احتمال المشقات ما فيش نبي لو تدرسوا العهد القديم وحتى رسل العهد الجديد وقدسيه ما عداش على احتمال المشقات وطول الأنام ما فيش حد ما تمررش في الدنيا شوية بما فيهم أكبر الأنبياء وأعظمهم والرسل والقديسين فإذا كنت أنت في مرار في حياتك طب وإيه اللي زعلك فرقت إيه عن عن موسى النبي اللي اتمرر يوسف الصديق اللي اتمرر يعقوب أبو الآباء أبونا إبراهيم كل دول عاشوا في مرار في وقت احتملوا مشقات كتير قوي ودول أغلى ناس عند ربنا اوعى تفتكر ان ده معناه انك مش غالي عند ربنا طب دول اغلى ناس عند ربنا وعاشوا في مشقات وبعضهم عاش في سجون طب انت ما جربتش السجن ايه رأيك ان في انبياء قديسين لم تستحق الارض تراب رجليهم ربنا سمح لهم يدخلوا السجن مرات ويتضربوا ويتبهدلوا طب انت ما دقتش ده كله خذوا يا اخواتي مثالا لاحتمال المشقات وطول الأناة الأنبياء الذين تنبأوا باسم الرب عشان كده برضو تلاحظوا ان الكلام ده نفس اللي قاله ربنا يسوع في التطويبات وقال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم يعني كما كان وهكذا يكون ومن جيل إلى جيل كل بتوع ربنا لازم يعدوا على الحاجات دي بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله محدش هيدخل السماء من غير ما يعدي على ضيقات كثيرة كل لما تعدي على ضيقات ومشقات وتبقى مطالب بطول الأناة اعرف أن سكتك ماشية صح هي دي ال landmarks اللي تعرف بيها أنك أنت ماشي صح لكن لو ما لقيتش مشقات في حياتك وضيقات وتجارب انت ماشي في سكة مش هتوصل للملكوت ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف هنختم دي ها نحن نطوب الصابرين في كل الأمثال يقولوا يا صبر أيوب ويطوبون الصابرين فبيقول هديكم مثل من أمثلة الأنبياء اللي احتملوا المشقات وتعلموا الأناة تلاحظوا كلمة تأنى وأناة دي جت حوالي خمس مرات في الباراجراف ده بس طول الأناة والتأني دي فبيقول سمعتم بصبر أيوب أوضح مثل في الصبر وطول الأناة أيوب ورأيتم جزاء الرب في الآخر حصل إيه أيوب ربنا كرمه جدا وانتهت كل تجاربه ومشاكله وبقى اسم عظيم على كل الأجيال وبقى إنسان نتشفع بيه كلنا وله نصيب في الأبدية وكل الآلام نسيها وهو وأولاده راحوا السماء وبقوا فرحانين بالأبدية والنهاية سعيدة جدا صحيح الأيام اللي على الأرض كان فيها مرار لكن في الآخر نهاية جميلة أوي سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف دايما الإنسان وسط المشقات والتجارب يتشكك في قولة ربنا رحيم ولا لا لما الواحد يجي طيب خاطر واحد مجرب يقول له أصل ربنا رحيم رؤوف يقول له لا لا مش ممكن يبقى رحيم ويعمل فيا كده مش ممكن يبقى رؤوف ويعمل فيا كده طول بالك سيب الأيام تعلمك عشان هتكتشف وانت بنفسك هتشهد وتقول حقيقي ربنا طويل الروح كثير الرحمة ورؤوف انت بنفسك هتقولها مهما شدت عليك الأيام والتجارب هيجي الوقت اللي تقول له يا رب حقك عليا أنا بشهد لك قبل أي حد أنك كثير الرحمة ورؤوف يونان جوه جب جوه في الحوت وفي ظروف قاسية جدا لكن أول ما يطلع من من من الحوت يقول له يا رب أنا علمت أنك طويل الروح كثير الرحمة ورؤوف ونادم على الشر لأن كان المفروض أدفن في بطن الحوت كان المفروض الحوت يقطعني حتة حتة لأني استاهل لكن أنت مررتني وجوعتني ثلاث أيام وصيمتني غصب عني وخلتني أصلي غصب عني عشان انت رحمتك واسعة ولا تشاء ان يهلك احد عشان في الاخر اطلع للحرية وافرح بيك واشكرك واشوف خلاصك واعرف انك انت رب كثير الرحمة ورؤوف